على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله مرة أخرى مع كيف وأخواتها وموضوعنا الأساسي في هذه الحلقات بناء الأمة بناء أمة الإسلام واعتمدنا في بناء أمة الإسلام أن نبدأ بقضية الزواج وتكلمنا منذ الحلقة الماضية كيف ننشئ بيتا يكون منارة للإسلام ويخرج رجالا يحملون ويرفعون راية الإسلام ولقاء الليلة لماذا نتزوج لماذا نتزوج انني اريد ان اسألك سؤالا واضحا محددا صريحا يحتاج منك الى اجابة قاطعة انت بتتجوز ليه خليني اسأل المتزوج انت تزوجت ليه واسأل اللي نفسه يتزوج لماذا لماذا تريد ان تتزوج انت عايز تتزوج ليه ايه السبب ماذا تريد وهذا السؤال هو الحياة انني قلت في الحلقة الماضية ان اهداف الزواج هي اهداف الحياة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهدف الزواج العبادة وحين نسأل لماذا تتزوج لماذا تريد ان تتزوج فانه تتعدد الاراء والتوجهات والهيافة لا تجد احيانا للشخص نية عايز تتجوز ليه والله حصل كده عايز تتجوز ليه يا ابني عايز اتجوز ليه عشان عايز اتجوز هي دي زي ما كده اسمها عندي الهيافه قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه هذا الزواج ايها الاخوة ليفهم الشباب انه حياة حياة طويلة عريضة ستعرفون في فقه الزواج حين نتكلم عن الزواج من جهة الفقه احكام الزواج ان من شروط صحة الزواج ان يكون الزواج على التأبيد التأبيد بمعنى ان يكون الانسان حين يتزوج ينوي ان تكون زوجته هذه زوجته الى الابد يعني لحد ما يموت او تموت وفي الجنة النية كده في الزواج وإلا لو كان الزواج مرتبط بمدة يبقى اسمه زواج متعة زواج باطل يعني اللي بيتزوج واحدة شهر شهرين سنة سنتين نيته كده تبقى النية فاسدة وإن كان آه، أهل الظاهر أو غيرهم يقولون إن النية فاسدة والزواج صحيح إلا أن الجمهور على إن الزواج فاسد اللي يتزوج بنية الطلاق ان اتجوزها شهرين واطلقها ولا سنتين واطلقها ولا على ما اخلص الشغلانه دي واطلقها على ما آه، ارجع من السفر واطلقها على ما اسافر واطلقها هذه النيه فاسده تفسد الزواج يبقى الزواج فاسد من اصله اذا كان الزواج ده مش موضوعنا الفقهي الان لان احنا هنتكلم بقى عن الزواج العرفي وزواج المسيار والزواج ال- و- وزواج الشغار و- وكل انواع الزواج الفاسده هنتكلم عنها باذن الله تعالى لكن الكلام دلوقتي اذا كانت نيه الزواج على التابيد طب يبقى الزواج حياه مش الوهم اللي بيعيشه الشباب ان بيجوز واحده عشان يلعبوا ويفرحوا ويتنططوا لا ده حياه عشان كده انا فوجئت فوجئت او او يعني آه، اتصدمت لما كنت بقرا في جريده الاخبار من يومين ثلاثه ان نسبه الزواج بين الش- نسبه الطلاق بين الشباب 40% وان كان احد الناس قال لي امس 52% يعني نص اللي بيتجوزوا من الشباب بيطلقوا ليه لانه بيتجوزها عشان بيحبها وزي ما بيقول آه، الناس بتوع الكاريكاتير ولا بتوع ال- آه، الناس بتوع النكت واحد عجبه وش واحده يتجوزها كلها ما هو اذا كان بيتزوجها عشان وجهها هيطلقها اذا كان بتتجوزه عشان ال- ال- ال- ال- ال- الهزار والضحك والتهريج والغنى هت- هتطلق هيطلقها هتطلقه هتخلعه الزواج كل ما بني على باطل فهو باطل فإن إذا كان الزواج للتأبيد على التأبيد الزواج للحياة هيعيش ليس بالحب وحده يعيش الإنسان الحب لا يحل جميع المشاكل ال- الجمال سبب المشاكل أن أي امرأة ترى نفسها جميلة مفكرة أن هي يجب أن تلبى كل طلباتها ويجب أن تحتمل كل أخطائها ويجب أن تراعى كل حماقتها هي شايفة نفسها كده فبتاخد ثمنه والزواج لا يحتمل هذا وإذا كان إنسان غني أو شايف نفسه أو جميل ولا شايف نفسه آه، آه، إن هو يعني لقطة في الزواج برضه بيتعامل مع زوجته على هذا الأساس لكن الزواج حياه حياة يعني ايه بمعنى ان ال ال ال اللي بيحبوا بعض بيتكلموا في التليفون بيبعتوا لبعض رسائل آه، بيرنوا لبعض مش عارف بيقابلوا بعض لحظات او ساعات قليلة لكن الزواج حياة قاعد معاها ليل ونهار بتشوفها وهي قايمة من النوم وهي آه، آه، آه، بتنظف وهي بتعمل وهي بتشوفك وانت متنرفز انا بقول دايما للناس اللي بيتصلوا بيا ويزعلوا من ردودي احيانا بقول لهم انا مش مش مطلوب ان انا اكون 24 ساعه رايق ما هو انا برضو في حاجات بتنرفزني وحاجات بتزعلني واحيانا بكون متضايق واحيانا بكون زهقان واحيانا بكون تعبان واحيانا بكون حد مزعلني فمش كل ما ارد هبقى مبسوط ورايق و- و- و- ومزاج لا ده نص ساعة في التلفزيون ولا ساعتين بنروق نفسنا ليهم لكن مش بقية اليوم بر- بالحالة الروقان دي مش شرط فكذلك الزواج الزوج في البيت والزوجة في البيت مش هتبقى 24 ساعة رايقة لازم نقدر الظروف عشان كده بقول ان الزواج حياة فلازم نعيش الحياة بطبيعتها الانسان ممكن يضحك على الناس ساعة ساعتين لكن ما يقدرش يضحك آه، يعني ما يقدرش يضحك على نفسه وما يقدرش يحتمل انه يفضل ي- يعني ي- يتعامل ب- بالطريقه دي ل 24 ساعه ما يحتملش ما هو م- مصدع زهقان تعبان عايز ينام آه، حد نرفزه حد زعله في هم في مرض في مشاكل كل ده وارد في الحياه فلذلك لازم تحتمل زوجتك في جميع احوالها وهي حلوه وهي وحشه وهي رايقه وهي زعلانه وهي تعبانه وهي راضيه وهي سخطة وهي ولازم تحتمي لزوجك في جميع احواله معاه فلوس ما معاهش بيتكلم حلو ما بيتكلم بيتكلم وحش ما بيتكلمش خالص الخرس الزوجي هيجي معانا علاج للخرس اللي بيصيب الازواج في البيت ان هو داخل ومعاه الجرنان قعد قرا الجرنان لحد ما نام وهو بيقرا الجرنان ورقد وخلصنا ولا اتكلمش معاها ولا كلمه ده احيانا بتشكو منه الزوجات واحيانا بيشكو منه الزوج انه دخل البيت لقاها عندها خمس عيال بتسكت ده وبتنيم ده وبتوكل ده وتغير لده و حطيت له الاكل وجريت لحقت اللي خبط التاني واللي بطح التاني واللي وقع واللي قام واللي بيصوت واللي بيصرخ واللي خرج واللي عايز حاجه ما اتكلموش مع بعض كلمتين واتخمد واتخمدت ناموا قصدي الاثنين وخلصوا الموضوع الحياة دي تع... عشان تحتمل لازم تبقى لله الشباب اللي بيحلم لماذا نتزوج انه يتزوج لجمالها بيتزوج ل... ل... لصوتها بيتزوج ل... ل... لأي شيء في الدنيا كل ده ما يقيمش حياة لذلك قلنا عايز تتزوج ويبقى زواج صحيح يعيش لازم يبقى لله وده الاخر حاجة قلناها في الحلقة اللي فاتت ان الزواج هو السبيل الصحيح الوحيد للامان العاطفي يعني ايه الامان العاطفي زي ما قلت كده ان واحد عجبه شكل واحدة حبها ولو ان انا شايف ان ده مش حب وانا شايف ان الشباب النهاردة ما يعرفوش اي شيء عن الحب ولا يمكن اللي يكون اللي بيعملوه ده حب وإنما هو مجرد إعجاب أقصى حاجة نقدر نقولها عليه إنهم بيعجبوا بعض معجبين ببعض لكن حب لا انسى مش بيحبها وأنا بقول الكلام ده ليه لأن هذا الحب أو الإعجاب ساعة ما يجي يصطدم بالواقع بيفشل الأمان العاطفي إن يبقى في حب بقى ان انا اتأكد فعلا ان زوجتي بتحبني او ان الزوجة تتأكد فعلا فعلا ان زوجها فعلا بيحبها مش الكلام بقى والاونطة والغنى وانما المواقف اللي بتثبت المواقف هي اللي بتثبت اذا كان بيحب ولا بيلعب ولا بيتسلى ولا بيهزر ولا بيهرج ولا مش فاهم المواقف الان لما اتكلم عن الامان العاطفي ان سبيله الوحيد الزواج ان الانسان في الدنيا دي فعلا محتاج الامان الامان العاطفي اسمع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول ايه يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها السعي والقلب يهوى ويتمنى والقلب يهوى ويتمنى آه القصة دي انا قلتها اظن قبل كده ان في يوم آه بعد صلاة الصبح لقيت الشيخ ابو ذر القلموني جاي لي البيت وقال لي آه احنا عايزين نزوج علاء ابنك خير ان شاء الله فالمهم راح علاء شاف العروسة بنت الشيخ ابو ذر وعجبته قلت له هو الولد في تانية كلية نستنى لما يخلص يعني ويتجوزوا ان شاء الله احنا خلاص كده خطبناها قال لي ليه ليه وليه والقلب يهوى ويتمنى فخليه يهوى ويتمنى في الحلال قلت له صدقت والله بس اسبوعين ودخل الولد ليه لان احنا لازم نعترف بالفطرة ان القلب يهوى ويتمنى فنخليه يهوى ويتمنى في الحلال يهوى ويتمنى زوجته لان لو ملقاش حاجة في الحلال يهوى ويتمنى في الحرام صحيح احنا بنأمره انه ما يهواش ويتمنى في الحرام ونلزمه اياك ان تهوى وتتمنى في الحرام لان ده زنا القلب يعني العشق المحرم المزعوم اللي في الجامعات اللي بين الشباب والبنات ده حرام ده زنا يعني ان واحدة تحب واحد لا يحل لها زنا زنا القلب هي دي المشكلة الكبيرة فلذلك هذه المأساة حلها أن يهوى ويتمنى في الحلال هو ده اللي بقول عليه الأمان العاطفي إن المرأة تلاقي راجل يحبها وتحبه ويبقى فيه أمان أمان للحب ده يبقى فيه أمان للحب ده أمان إنه بيحبها فعلا وأمان إنها بتحبه فعلا هو ده الزواج وان كنا بنقول ان الحب ليس شرطا في الزواج مش شرط ان المرأة تحب زوجها لما ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال لابوه اريد ان اطلق زوجتي قال له ولما يا بني قال انني لا احبها قال سبحان الله يا بني وهل كل البيوت بنيت على الحب اين الرعاية والتزمم سبحان الله فمش شرط ان انا بقيت ما بحبهاش ان انا اطلقها شوف الامان بقى الامان الزواج ما بحبهاش لكن اراعيها وتعيش معززة مكرمة عشان كده لما قال له لمن ازوج ابنتي قال زوجها رجلا من رجل زوجها من رجل ذي دين هذا الرجل إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها هو ده الرجل اللي ببحث عنه لبنتي الرجل اللي ببحث عنه لأختي إن يبقى رجل على خلق ودين إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه هيجي معانا كيف تختار شريكة الحياة كيف تختارين شريك الحياة ان اول اصل بنعتمده في الزواج ان يبقى ابن اصول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة في رجالة ذهب ورجالة فلسو في رجالة يعني على اصول تقول عليه إيه ان هو رجالة آه معدن ورجالة زبالة في ده وده ونساء كده برضه فلذلك نبحث عن ولاد الاصول دي نمرة واحد اتنين الخلق تلاتة الدين قول لي الدين يجي نمرة تلاتة اه ما هو اصل ممكن يبقى على دين ومفيش خلق في زماننا الزمان الصعب ده لنا مجموعة خطب اسمها العيش في الزمن الصعب الزمن الصعب ده مشكلة كبيرة انك فعلا ممكن تلاقي المظهر دين والاخلاق انك ممكن تلاقي المظهر دين ومش ابن اصول فعشان كده ما يعرفش في الاصول انا قلت في موضوع الاصول احنا بنستعجل الاحداث ليه معلش اصل هو الموضوع متداخل متشابك فقلت في موضوع الاصول ان لما تتزوج واحدة بنت اصول وتيجي ترفع صوتها فتقول لابوها تصدق بنتك النهاردة بكلمها رفعت صوتها عليا لك لا لا لا مستحيل مش ممكن لا لا لا, لا ما عندناش الكلام ده صح يا بنت وتلاقي البنت تنكسف وتبكي وما تردش دول ولاد الاصول اما التاني بقى لما تقول له بنتك رفعت صوتها عليا بكلمها علت صوتها عليا يقول لك اكيد انت رفعت صوتك عليها ما هو انت رفعت صوتك عليه لازم ترفع صوتك عليك ما يفهمش في الاصول ما يعرفش الاصول مش ابن اصول مش بنت اصول هو ده القضيه ان انا بقول لك لازم خلق واصل وبعدين الدين هيحميه الخلق والاصل اما اذا كان في دين مظهري في ناس راكبه آه، موضة الدين مش قلت لكم في حلقة فضفضة اللي فاتت مش عارف ولا اللي قبليها ان واحد لحيته اطول من لحيتي وقاعد في العربية وماسك سيجارة كده في الشارع واقسم بالله ان انا شفت هذا المنظر اتخضيت ولسه يوم الايه يوم السبت اللي فات برضو انا ماشي في شارع جسر السويس واحدة محجبة وماسكة سجارة دين ايه ده بقى يا عم دين ايه ده دين ده دين عشان كده بقول مش دايما اللحية على دين ومش دايما النقاب على دين والكلام ده انا زعلان منه لكن دي الحقيقة اللي بتصادفني وتصادفكم مش كل لحية على دين ومش كل نقاب على دين الدين الدين آه، او مواقف والدين تصرفات والدين احكام والدين التزام والدين آه، مظهر والدين مخبر انا بقول ان الجلابيه البيضاء والعمامه واللحيه مش هم الدين لكن من الدين بقول النقاب مش هو الدين لكن من الدين ولذلك بقول بقيه الموضوع بقى القلب وبعدين بقيه الت- الطرف الثالث التصرفات والمواقف المهم نرجع الامان العاطفي الامان ده لن تجديه ايتها البنت يا من تبحثين عن الحب يا من تبحثين عن الحب يا من تبحثين عن الامان يا من تبحثين عن الاستقرار يا من تبحثين عن الحياه يا من تبحثين عن السعاده ومثلها للشباب لن تجدوه الا بالدين بالدين كنت بقول حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم آه عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فعليه كل كذاب فاجر وكل فاجر كذاب كنت بقول لطلبة كلية الهندسة في الجامعة اللي بيقول لك بحبك اوعي تصدقيه ده فاجر وكل فاجر كذاب كذاب واوعى تصدقها لما تقول لك بحبك كذابه لانها فجره قول لي ما تغلطش حاضر مش انا اسف حقك عليا مش هغلط مش هقول كده تاني تبت الى الله لكن انا عايزك انت تقول لي البنت اللي ماشيه مع واد من ورا اهلها تبقى ايه البنت اللي مبينه اجزاء من جسمها تبقى ايه البنت اللي تسمح لحد يلمسها تبقى ايه الولد اللي ماشي مع واحده واثنين وثلاثه يبقى ايه ما هو امال الفجور يبقى ايه بقى غير الخروج عن الاصول وعن الدين هو ده الفجور هو ده الفجور فكل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن الأمان التقوى الأمان الحلال الأمان الصواب الأمان مراقبة الله هو ده الأمان اللي بقول عليه هو ده الامان الحقيقي اللي الكل بيبحث عنه يبقى من اسباب الزواج لماذا نتزوج لماذا تتزوج لماذا تتزوجين للحصول على الامان الامان العاطفي في هذه الحياه ليهوى القلب ويتمنى في الحلال هو ده هي دي القضيه الامان في الحياه الطيبه قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اذا قلنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالانسان بيتزوج طلبا لرضا الله هي بتتزوج طلبا لرضا الله النية هي نيتي ان انا بتزوجها عشان طالب رضا ربنا فاذا طلبت رضا ربنا اجد ان الله يسير لي حياتي شوفوا ربك الملك جل جلاله اسمع اسمع يقول سبحانه وتعالى ايه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون الليل وراه النهار والنهار وراه الليل والقمر وراه شمس والشمس وراها قمر لحد بيلحق حد الكواكب في منظومه ما فيش و... ما فيش حاجه بتصدم في بعضها الذي يسير هذا الكون بهذا النظام الدقيق جدا يسير لك حياتك الى كل اصحاب الهموم والمشاكل اقول لهم اتقوا الله يسير الله حياتكم كما يسير الكون كما يسير الكون ربنا كما يسير الكون بيسير الشمس ويسير القمر ويسير الكواكب ويسير النجوم ويسير الهواء ويسير الريح ويسير الماء والأنهار والبحار والمحيطات والسمك والطيور زي ما يسير دول يسير لك حياتك بدون تدبير منك ربنا يدبر لك كل شيء وييسر لك كل شيء ويفتح لك باب هنا وباب هنا وباب هنا وييسر لك ده ويدفع عنك ده ويحميك ازاي احفظها مني بقى كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد اكتبها يا اكتبها تحت كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن لله كما يريد كن كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد خليك زي ما ربنا يريد منك انظر ماذا يريد الله منك كن لله كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد انا بتكلم انجليزي في ايه عينوا يا ابني في قناة الناس واحد بيفهم عربي كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد يكون لك احسن مما تريد يعطيك افضل مما تتمنى يعطيك اكثر مما تشتهي يعطيك اعظم مما تحلم به تلاقي امورك ماشية احسن مما تتمنى واحسن مما تشتهي واحسن من اللي بتحلم بيه ربنا يديك ليه اذا عشت له كما يريد مش كما تريد سبحان الله العظيم انا نفسي اضرب لكم قد 30 40 50 60 70 80 90 100 مثال السلف كانوا بيتزوجوا ازاي نفسي اديكم الامثله دي عشان تشوف ازاي تتزوج لله عشان نعالج قضيه الزواج وقضية الطلاق النهارده اللي بيتطلقوا بيتطلقوا ليه ما زلت البرنامج بتاع ستة ونص الصبح ده يوم الاثنين ان شاء الله صبح الاثنين وكان الحلقة معظمها يدور حوالين اوعي تتطلقي عيشي لله ما تعيشيلوش هو عيشي لله وهو راسه وقلبه في ايد ربنا هو هيسخرهولك ويصلحهولك ويظبطهولك ايضا بقول للشباب آه، اللي لماذا نتزوج بالنية الصالحة يعينك الله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فانت صلح نيتك انت بتتزوج ليه لو نويت انك بالزواج طلب محبة الله طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامة الاسرة المسلمة لو نويت النية الصالحة دي ربنا هي... هيسر لك امر الزواج قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم يا ابني صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانت كمان حضرتك صلي انا ما رضيتش ازعق لك عشان ما تتخضيش ها صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه ثلاثة ده كلام سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح يريد العفاف يبقى شرط إعانة الله للشاب أو للفتاة إرادة العفاف الناكح يريد عارف يعني إيه يريد يريد العفاف يريد الإرادة القلبية أن تنبعث الإرادة القلبية للعفاف مش متجوز علشان أي حاجة تانية مش متزوج عشان حاجة تانية إلا يريد يريد العفاف اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الناكح يريد العفاف حق على الله كتب الله عليه أن يعينه أن يعينه أيضا طلب الأنس السك والسكن النفسي إن الإنسان يبقى عايز يأتنس بزوجه وإحنا قلنا والقلب يحوى ويتمنى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أنس سكن مودة رحمة في الزواج فلما الإنسان يطلبهم يجدهم أيضا الإعانة على حفظ الفرج يريد العفاف وإعانة امرأة مسلمة على حفظ فرجها أن تعينها نية صالحة إيه؟ إنك إنك تس... تستعين بها على حفظ فرجك وتعينها على حفظ فرجها لتعيش ليكون العفاف ش... شعار الأمة لرفع البلاء وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم السرطان المنتشر اليومين دول اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض النهارده الفشل الكلوي والفشل الكبدي والجلطه الدماغيه والجلطه القلبيه الامراض ديت والشلل النصفي والمش عارف تصلب الشرايين كل اسماء الامراض الوحشه عياذا بالله اللهم عافي المبتلين من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كثره هذه الامراض وانتشارها سببه انتشار الفاحشه كثره الفسوق والفجور هو اللي انزل هذه الامراض ربنا انزلها عقوبه بسبب انتشار الفاحشة فلذلك التعاون على نشر العفة والعفاف يرفع البلاء عن الأمة أيضا طلب الجنة واحد بيتزوج بتتزوج ليه عشان يدخل الجنة يا سلام الزواج دخل الجنة اه ازاي بإعالة الزوجة والولد انك انت تعول زوجة وولد وتحسن إعالتهم يكتب الله عز وجل لك الجنة بإعالة الزوجة والولد أيضا إدخال السرور على قلب مسلمة أيضا الصدقة كل أمر تقوم به في بيتك يحسب لك صدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هخلص مانيش مخلص لسه ليا ربع ساعة اجري العب ربنا يهديك يا مدن ويتوب عليك انا بحبكم في الله انا اتاخرت شويه النهارده فعايز يخلص حضرته لا مش هخلص هتقعدوا معايا اعلانات نص ساعه حرام خلينا انا معاكم اجدع صح صح طب احلف اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام آه، عمكم ابو اسحاق جاي النهارده ان شاء الله استنوه ربنا يهديه ويعفو عنا وعنه يا رب العالمين ويغفر لنا وله ويصلحنا واياه ويرزقني واياه الاخلاص في القول والعمل ويستعملنا واياه لنصره الدين وان يجعلنا من المتحابين في الله لان انا بحب الراجل الطيب ده صراحه يعني هو راجل طيب على فكره خلي بالكم آه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم وانك ما وانك مهما انفقت من نفقه وانك مهما انفقت من نفقه فانها صدقه حتى اللقمه التي ترفعها الى في امراتك آه لما تحط لها لقمه في بقها في تمها في فمها لما تضع لها لقمه في فمها ها اهي دي ربنا يكتب لك بها اجر يكتب لك بها صدقه سبحان الملك الامام النووي في شرح صحيح مسلم بيقول كلام جميل قوي قال فيه دليل على انه اذا وافق الحظ الحق لم ينقص الاجر يعني ايه يعني ايه حق امرأتنا قيل ما حق امرأتنا امرأة احدنا علينا قال ان تطعمها مما طعمت حقها علي ان انا اوكلها من اللي انا باكله ده حقها ده فرض يعني علي ان انا اوكلها لو ما وكلتهاش اقسم فالحقها ده وافق حظ نفسي وانا بضع لها لقمه في فمها بود وحب و- و- وحنان وكذا وكذا اذا انا فعلت هذا شهوه كتب لي بها اجر تخيل انت بقى وفي بضع احدكم صدقه اياتي احدنا شهوته ويؤجر قال نعم ارايت ان وضعها في حرام اكان عليه وزر قال نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال فالإنسان ممكن يدخل الجنة بأنه فعلا بي بي بيداعب زوجته ب- هذا يكتب له به أجر أنه بيوكلها يكتب له به أجر أنه بيسأل عليه أنه يدخ- يكت- له بها أجر أنه بيسعدها وكذلك الزوجة لو عملت كده مع زوجها هيجي معانا لما نتكلم عن حقوق الزوج والزوجة خليها بقى دي المرة الجاية يا عم مدني ما تزعلش خلاص خلصنا انا بحبكم في الله آه، موضوع الزواج موضوع خطير وانا نفسي فعلا آه، ما اعملش الهيصه اللي انا عاملها دي اتكلم بالراحه وبترتيب وهدوء زي العلماء والمشايخ كده وينبغي على الزوج ان يكون في كذا وكذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يفوح بها تعالوا لنفقه القضيه